عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلمنا في المرة الماضية منذ أسابيع في يعني شرح يسير لسورة العلق وبإذن الله عز وجل اليوم نتكلم عن سورة المدثر هذا المجلس أسأل الله جل أن يبارك فيه وأن يتقبله منا هذا المجلس هو يعني يعتبر زي عبارة عن بدايات تعريف بالسور بحيث أن الإنسان لما يصلي بهذه السورة أو يريد أن هو يعيش مع هذه السورة فكأن احنا بس بنقدم له يعني مجرد تمرات تمرة كده يعني ايه يتذوق بس المعاني العامة في السورة لأن معاني الكتاب ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ يعني وعلى مدار الأزمنة ومع تجدد الأحداث معاني كتاب الله عز وجل فياضة لا تنضب أبدا فهو يعني مورد معين كلما الناس بتنهل منه كل ما بيقدموا على كتاب ربنا أكثر كل ما كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم أكثر لحل كل المشاكل اللي بيقابلها الناس في دينهم أو في دنياهم على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات أو حتى على مستوى الأمم فكتاب الله عز وجل يعني هو السبب يعني بمعنى السبب بمعنى الحبل طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيدينا فهو العلاقة الوحيدة التي يعني ممكن ننجو بها في هذه الدنيا بيننا وبين الله عز وجل يعني ان الإنسان يرتبط بالله عز وجل عن طريق صفة من صفاته وهي الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى فلا بد أن نجدد في كل مرة ونذكر أنفسنا أن هذا الكتاب هو, هو النور مش هو نور وفي غيره نور لا هو النور المبين الذي أنزله الله عز وجل ليخرجنا من الظلمات إلى النور فسريعا اليوم بنمر على معاني عامة في سورة المدثر وقيل يعني اشمعنى المدثر قيل انها ايه تاني الصور انزلت بعد سورة العلق او مقدمة هذه السورة نزلت بعد سورة العلق نبدأ سويا بإذن يعني بإذن الله عز وجل صلى الله جل أن يعيننا وأن يفتح علينا يقول ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هذه السبع آيات المتتاليات بخطاب متتالي للنبي صلى الله عليه وسلم معطوفا بعضها على بعض خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر المدثر قالوا في معناها أي المتدثر أدغمت يعني المتدثر يعني المتغطي المدثر أي المتغطي بثيابه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع بالآيات التي أنزلت رجع يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني أو دثروني دثروني فنزلت الآيات يا أيها المدثر وقيل في نزولها أقوال كثيرة منها النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان الوليد بن المغيرة اجتمع صنع طعاما لقريش واجتمعوا على أن يصفوا القرآن بوصف يصرف الناس عن سماع كتاب الله عز وجل فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتدثر فنزلت يا أيها المدثر أيا كان قيل بتكرار نزولها وقيل نزلت الأول سبع آيات لوحدها في أول المرحلة السرية يعني في أوائل البعثة وبعد ثلاث سنوات في بداية المرحلة الجهرية نزلت أيضا بس نزل قسط كبير من السورة وكررت السبع آيات مرة أخرى أيا كان تعالوا معا نعيش في جو الآيات ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر ايه الفرق من الفروق التي قيلت بين المزمل والمدثر ربنا ييسر يعني ولو ربنا قدر وشرحنا مع بعض سورة المزمل قيل المزمل اللي بيتزمل لأجل النوم يعني المزمل لابد أن يكون نائما إنما المتدثر يعني ممكن واحد قاعد في البيت متدفي لابس عباية كده وقاعد بالليل ومتدفي بس مش نايم بس هو إيه قاعد ففيها نوع من الحالة من الخمول إنما المزمل الواحد نايم فقيل قال بعض المفسرين نزلت المزمل فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ولكن بي... كان بيقوم من الليل ويجلس في بيته فنزلت المدثر ألا يكتفي بالقيام بل لابد أن يخرج إلى الناس فالمزمل نزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم غطاء النوم لما نزلت المدثر نزع عنه غطاء القعود وقام ليدعو كأنها كانت مراحل وأول وقفة بنقفها مع السورة كلمة المزمل والمدثر والكلام فيها كتير بس عشان الوقت بتاعنا ما, ما, ما يتسرقش مننا قيل إن لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال اقرأ فضمه حتى بلغ منه الجهد قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فعاد إلى بيته فنام فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل ويا أيها المدثر لأن مش القضية إنك قريت وبعدين تنام لابد أن تقوم بهذه الآيات عبادة ودعوة لابد أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات عبادة ودعوة يعني مثلا كواقعنا ان واحد يذاكر سورة او يتعلم معاني سورة زي مثلا مجلس زي ده او يروح يقرأ تفسير السورة او يطلب العلم خاصة في الاوساط مثلا الوسط السلفي ان هو ايه بيتعلم وبيطلب علم ثم ماذا بعد العلم مش القضية انك اتعلمت ونمت او فهمت ايتين ونمت بعد ان تقرأ وبعد ان تتعلم وبعد ان تفهم لابد ان تقوم عشان كده يا ايها المزمل قم ويا ايها المدثر قم يبقى مش القضية انت اتعلمت ودي مرحلة هامة لكن ماذا بعد ان قرأت لابد ان تقوم بآيات الله عز وجل عبادة في نفسك ودعوة الى غيرك ده منهج حياة وده اللي بينقصنا احنا عارفين وبنتعلم لكن لا نقوم بهذه الآيات لا نتحقق ونتخلق بها في أنفسنا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن فأن يجاهد نفسه كي يتخلق بهذه الآيات وبهذه المعاني ويقوم بهذه الآيات عبادة ثم يجاهد في سبيل الله لنشرها ويبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله ولو آية ثم يقوم فينذر يبقى المدثر أو المزمل بعد اقرأ ليه لأن مش القضية أنك تقرأ وتنام أو تتعلم وتروح تنام أو تفهم سورة وتروح تنام المفروض كل آية أو سورة بتتعلمها بتذهب عنك قسطا من النوم ومن الليل فتهجد به نافلة لك ألقي عن نفسك الهجود أي النوم بالقرآن فكل معنى إيماني بتتعلمه وبتقرأه في القرآن إن استقر في قلبك أذهب عنك جزءا وقسطا من متاع الدنيا من من التزمل أو التدثر احنا قلنا التزمل ده النوم والتدثر ده الخمول والرخاء الدثار لما النبي قال الأنصار شعار والناس دثار الشعار ما يلي الجسد ودثار اللبس الخارجي وكان ايام الصحابة يعني قلما يجد انسان اللي يلبس الدثار بالخارج الاعمال الخارجية فده كان غني فالتدثر فيه نوع من الرخاء فكل معنى ايماني بيستقر في قلبك بيصرف عنك جزءا من نومك وجزءا من متاعك فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد يا أيها المدثر قم فأنذر كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها المدثر أنذر لماذا قال الله عز وجل قم فأنذر هل المقصود ألا تدعو إلى الله إلا وقفا ده المقصود لا طبعا مش ده المقصود أنك تدعو إلى الله وقفا أمال إيه كلمة قم مش المقصود أن قم يعني أنك تقوم هذه قومة لله عز وجل عزيمة وإصرار وأن ما بعد هذه الآيات لابد أن يكون قبل نزولها غير الذي كان قبل نزولها خلاص منهج حياة جديد إعلان مفاصلة إعلان منهج حياة جديد إنه أصبح ينذر الناس وعنصر فعال مغير مؤثر في أوساط الناس دي قومة يعني الإنسان لما واحد مثلا يكون طالب وبعدين حياته تتحول فجأة انه تزوج وشغال في وظيفة فيقول لا الحياة زوجة واولاد وشغل غير وانا طالب دي حياة محتاجة بذل اكثر انه ينزل الشغل ويرجع للاولاد فبذل اكثر فكذلك ما بعد قم فانذر غير ما قبلها حياة مختلفة وتفكير مختلف وطريقة حياة مختلفة هذه هي القومة التي أرادها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله من بعده قم فأنذر البداية كانت بالإنذار وليست بالتبشير وهكذا دائما وأبدا المجتمعات اللي بتطول عليها النومة وبتطول في الغي والضلال بيطول عليها الظلام حينما يأتي النور لابد أن يبدأ بالإنذار حتى يفيق الناس من سكرتهم لازم لما يقعد فترة طويلة ضلال والناس مش ما بتفكرش في آخرتها ولا في مستقبلها الأخروي لابد أن نبدأ بالإنذار فيستيقظ الناس ويفكرون إيه اللي هيحصل؟ طب هيحصل لنا ايه طب فيبدأ بعد كده الكلام بقى بالتبشير لكن لابد من الاستيقاظ اولا قبل الكلام لازم يفوق ما ينفعش تروح لواحد نايم وتكلموا عن اي شيء الا بعد ان يفيق فالانذار هو بمثابة يعني جلسات الاستيقاظ اللي ايه يعني بتفوقوا ده الانذار فكان البداية مع مجتمع مكة اللي ظل في ضلاله سنوات يصنعون صنما ويعبدونه ثم يأكلونه ثم يصنعون غيره يوئدون البنات ويشربون الخمر يتقاتلون من أجل ناقة هذا المجتمع كان لابد له من إنذار حتى يفيق قم فأنذر لابد أن تتخيل حيوية الآيات هذه الآيات لا تحكي قصة هذه الآيات وكل القرآن نزل في واقع حي ينبض يعني الواقع كان في حياة في نبي ينزل عليه الآيات تطلب منه مطالب يواجه الأعداء معه مؤمنين صراع كرة مرة هكذا ومرة هكذا تداول بين يداول الله عز وجل الأيام تعذيب وقوف في وجه الباطل نصرة للحق استشهاد هذه حيوية الواقع كان بتنزل عليه الآيات فكانت تنزل لتعالج هذا الواقع الحي النابض ليست تنزل لتكتب لتنظر لمستقبل يبنى بعد خمسين سنة يعني ما كانش القرآن نازل ليضع خطة خمسينية لواقع لم يكن موجودا بل نزلت لتعالج واقعا حيا وترسم له مستقبله أيضا فأول ما تنزل كلمة قم فأنذر على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد من قريش يسمى بالصادق الأمين تخيل واقع الآيات أنا مطالب مني أقوم وسط قبيلتي وبلدي والعالم أجمع لأنذرهم عذاب الله طب مش هيصدقوني طب معايا مين طب هينزل معايا ملائكة طب هينزل معايا كنز ب- يعني ماذا أقول لهم ماذا لو كذبوني ماذا لو قتلوني كل هذا دار في صدر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لما قال الله علمه الله عز وجل أن يقوم ويدعو الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يجعلوا رأسي خبزة يقتلوني يثلغوا رأسي قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله ولم يؤذ أحد وأخفت في الله مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل فتنزل الآيات لتعالج هذا فهذه الآيات لما بتنزل أو هذه الكلمة اللي تخلص في آية قم فأنذر دي معناها تغيير وجهة حياة ده معناه منهج حياة مختلف فكثير من التساؤلات تقع في صدرك لو انت طولبت لو انا قلت لك انت مطالب بتغيير الجامعة كمية تساؤلات تجول في صدرك طب والامن طب والدنيا طب والناس طب والمشاكل طب وحياتي طب وزوجتي طب اولادي طب المستقبل طب المضارع طب الماضي كمية تساؤلات تجول في صدرك فحل قطع لهذه الوساوس او لكل ما يدور في صدرك وربك فكبر ان توحد وجهتك الا يكون في صدرك غير الله فيش غير ربنا لان لما تكبر ربك في صدرك وفي عبادتك وفي حياتك في كل مكان خلاص يصغر في عينك كل شيء يصغر في عينك كل شيء كل شيء يكون صغيرا فتتعامل مع الأشياء على قدر قيمتها زي سيدنا موسى قال ربي إني أخاف قال لا تخافاه إنني معكما فما خافش كبر الله عز وجل كبر, كبر الله عز وجل في صدره خلاص سبح الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وقال له ربه ولا تنيا أي لا تضعفها ولا تنيا في ذكري فذكر الله كثيرا فعظم الله عز وجل في صدره فذهب إلى فرعون يستحقره ويستصغره رآه على حقيقته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا على أن يملك لغيره فلا بد للداعية أول زاد للداعية أن يعظم الله أن يكثر من ذكر الله مش هيقدر الم- المصاعب اللي هتقابل الداعية لن يستطيع أن يتغلب عليها دون ذكر لله دون تعظيم لله الانتفاشات اللي بينتفشها الباطل أكثر تأثيرا على الصدور وعلى العيون وتؤثر تأثيرا عظيما إذا لم يذكر الإنسان الله عز وجل فإذا ذكر الله اضمحلت هذه الانتفاشات وبيخنس الشيطان ويولي مدبرا لما يعظم الله عز وجل قم فأنذر وربك فكبر أول شيء مش وكبر ربك لا العناية ومش والله كبر, كبر الله وربك الذي طالما غذاك بنعمه تجد ان البدايات المكية تكثر من ذكر ربك اقرأ باسم ربك كثير تكثر من ذكر الربوبية مضافة إلى ضمير المخاطب وربك فكبر وثيابك فطهر قيل ثيابك فطهر أي لا تلبسها على غدر لا تغدر وقيل أن تكون عارفين زي ما بنقول سمعته بيضاء وده لابد أن يكون الداعية سمعته بيضاء وخاصة في الأموال وفي النساء أكثر المطاعن تأتي في الأشياء دي في الأموال وفي النساء فلابد أن يكون نظيفا ظاهرا وباطنا ثياب ظ- طاهرة نظيفة والباطن نظيف لا يحمل حقدا لأحد ولا حسدا لأحد ولا يفكر في دنيا غيره ولا يفكر في الدنيا ولا يغدر بالناس ولا ينطوي باطنه على أي شيء لا يرضي الله عز وجل وثيابك فطهر لازم الداعية سمعته تبقى نظيفة عشان لما ينتشر بين الناس لا يجدوا فيه مطعنا وقيل وثيابك فطهر وكأن إشارة إلى الثياب اللي كانت قبل النبوة تنزع ويأتي بثياب جديدة أمر مجازي نوع من تغيير الحياة عارفين لما واحد بيلبس لبس الشغل خلاص بقى ده الموضوع بقى مختلف الشغل ده محتاج لبس ما ينفعش واحد ايه لابس كده ومتشيك و... ده مش لبس شغل لا يبدأ بقى ايه يغير ويلبس لبس الشغل قيل ده إشارة ان تغيير كما قلنا الحياة واسلوب الحياة وثيابك فطهر قيل الأمر الظاهر الأمر بالباطن الأخلاق الأعمال والرجز فاهجر أي موطن لا يرضي الله عز وجل لا يقترب منه لم يقل والرجز فاترك ولكن قال والرجز فاهجر من البداية توطين النفس على الهجران انه هيهجر اشياء من البداية لابد من عبادة تسمى الهجر الترك لله هيحصل ده هيحصل انك هتترك اماكن كنت بترتدها لن ترتدها بعد الآن قيل الرجز النجاسة او الشرك او التعلق بالاوثان او التعلق بغير الله او اي شيء يجلب العذاب جامع الاقوال اي موطن او شيء يجلب العذاب لم يقل اتركه ولكن قال اهجره والرجز فاهجر ولا كل دي قبل ما ربنا سبحانه وتعالى زي ما هنتكلم دلوقتي بقى عن المعاني العامة في الصورة قبل ما يكلموا بماذا ينذر او انواع الناس اللي هيقابلوه انت هتقابل انواع من الناس القرآن بيعلمنا هنجد مين ونتصرف معاه ازاي وايه طريقة تفكير المقابل العدو بيفكر ازاي او ايه مشكلته او ازاي تتطرق انك انت مداخل قلبي فين قبل كل هذا الكلام النصائح العامة التي قيل انها نزلت اولا وكأن مطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع للدعوة الجهرية قبل ما يخرج للناس يعيش مع المعاني دي الأول بينه وبين إخوانه وأصحابه وعائلته يعيش الأول هذه المعاني كأن أنت قبل ما تطلع تجهر النادي أو تروح أي مكان تجهر لابد من فترة تمكثها تؤصل هذه المعاني في نفسك ومع إخوانك ثم تخرج فقال له ربه في هذه الوصايا ولا تمنن تستكثر قيل يعني ايه لا تمنن احنا برضو عايزين ايه نتكلم عن معاني بس عايزين نبقى فاهمين حتى معاني الكلمات يعني ما ينفعش يعني اي حد يبقى عمره كام عدى 15 12 سنة 20 سنة اقل او اكثر ويجي صور حتى من الاجزاء 28 او 29 او 30 ومش عارف المعنى الكلمة ما ينفعش يعني لما تخيل كده واقف بتصلي وبعدين تأثرت في الصلاة فبعد الصلاة الطفل جنبك بيقول لك يا عمو هو الكلمة دي معناها ايه ولقاك متأثر قلت له والله مش عارف يقول لك امال انت متأثر تقول له يعني ما... اما تكبر يا ابني اما تكبر هت... هتبقى زي لا فاحنا لازم يعني معاني الكلمة تبقى عارفينها الخطوة الأولى الفهم دي فهم معنى الكلمة وحبذا لو في مصحف حتى معاني الكلمات بالحاشية كده إن أي كلمة تقف عليك تسأل أي كلمة وانت بتقرأ مش عارف معناها تكتبها مش لازم يعني لو إيه لم تستطع حالا حل هذه المشكلة خلاص يبقى دي من الايه من القضايا اللي في ذهنك يعني انت دلوقتي من القضايا اللي في ذهنك هتشتري كذا وهتعمل كذا وهتشتغل كذا وافهم كلمة كذا يعني دي من القضايا اللي محطوطة في ذهنك بتفكر فيها طيب يعني ايه ولا تمنن تستكثر قيل لا تمنن على ربك بكثرة ما تعطيه من بذل وتضحية وكأن ده إشارة من البداية خالص ستقابل في هذا الطريق كمية غير عادية من التضحيات والبذل فلا تنظر أبدا وراءك لا تنظر أبدا إلى أي شيء قدمته, لله قدمته لله عز وجل ما ينفعش لو نظرت لرجعت لو واحد بص وراه على اللي قدمه للدين هيستكثر هذا فمن البداية ستقدم الكثير فلا تستكثره ولا تمن به على ربك فهو يمن عليك أن هداك للإيمان يعني تخيل انت بتسمع من البداية ما تست... يعني اقول لك تعالى مثلا اتبرع وما تستكترش اللي هتقدمه يبقى انت اكيد مفيش حد بيستكتر الخمسة جنيه فهو اكيد هيبذل شيء كثير فدي معالم على الطريق من البداية ألا تستكثر ما تقدمه ما تقدمه في هذا السبيل يعني أنا عايز أقول لك الصحابي مش ما كانش بيبص على الفلوس اللي بيقدمها لو جزء من أجزاء جسده سقط كان لا ينظر إليه يعني لما كان يمسك أحدهم الراية بيمينه فتقطع يمينه ما كانش يبص على إيده اللي وقعت كان يبص على الراية فيمسكها بإيده الشمال فتتقطع إيده الشمال ما كانش يبص على إيده اللي وقعت فيمسك الراية بعضديه فكان كانوا منطلقين لا لا يلتفت منكم أحد وامضوا مضي وامضوا حيث تؤمرون انك هتلتفت للي قدمته ياه هي دي احد معاني ان الشيطان بيأتيهم من خلفهم بين ايديهم ومن خلفهم من خلفهم يعظم عليهم ما تركوه وما قدموه أتهاجر وتذر أرضك وسماءك أتقاتل فتقتل وتنكح الزوجة ويتم الأول يعظم ما تقدمه فلابد أن يكون قاعدة عندك ولا تمن تستكثر وقيل لا تمن تستكثر ليس مع ربك فقط ولكن حتى مع الناس لا تعطي الناس عطية تريد بها أن تستكثر ما عنده من المال يعني ما تديش لحد حاجة وعايز من الحاجة اللي بتديها له دي عايز منه فلوس أو عايز منه أي شيء وبالنسبة للداعية ما تهديش الناس بأي وسيلة كانت وتنتظر شيئا من عندهم أنت نور للناس عام زي الماء اللي بينزل من السماء ونور الشمس يعني في نهي ان ان احد يمنع الماء عن الناس منهي ان الانسان يمنع فضل الماء عن الناس ممنوع والظل عامة الناس مش كده اللي بيؤذي الناس في ظلهم اللي بي... اللي بيقضي حاجته في الظل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات موارد عامة لا يستأثر بها ما ينفعش حد يستأثر بها فما ينفعش حد يمن على حد بنور الشمس ولا, ولا بالمطر فأنت هداية عامة رحمة عامة للناس وكذلك الدعاء لا يمنون على الناس يستكثرون ويطلبون ما عندهم وأكثر شيء يضايق المدعو إنك بتدعوه إن يحس إنك بتمن عليه إنك أعلى منه لا إنما أنا بشر مثلكم هي الفرق في الوحي يوحى إليّ يعني قبل ما يقول أنا يوحى إلي قال أنا بشر مثلكم فلازم أن تراعي نفسية الناس وانت بتدعوهم ما يشعرش منك بأي من فهذا الخلق يترك ويهجر عند الداعية سواء مع ربه أو مع الناس ولا تمنن تستكثر وجامع هذه الصفات وهذه الوصايا ولربك فاصبر ولما اقول لك تعالى احنا هنسافر بس قبل ما نسافر لابد ان توطي نفسك على الصبر يبقى هذا السفر ليس سفرا عاديا يبقى السفر ده مش عادي فلما في بداية تخيل انا بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم فرد عادي عايش في قريش يأنف من عبادتهم للأوثان لكن لا يعلم ماذا يفعل فكان بيعتزلهم ويمكث حبب إليه الخلاء فلما نزلت اقرأ كانت مفاجأة فقرأ اقرأ وعاد بالآيات هل يتوقف الأمر عند هذا الحد لا ولكن قم فأنذر بما علمك الله فتخيل أنا عايزك تتخيل أنت كده يعني بالنسبة لنا الصدمات اللي أنت ممكن تاخدها أنا مطالب بكذا وكذا حياتك بتتغير وجهة حياتك بتتغير القرآن نزل ليغير المجتمع فتنزل الآيات أنا مطالب بكذا وكذا وكذا وكذا وصايا عامة والختام ولربك لا لغيره والعنصر ده الإخلاص التام مش عايز مجرد حتى ان هم يتبعوك او اسمك يكتب او تكون مقدم كل اي نية اخرى بتدخل اعرف ان هي بتضعف من عزيمتك تضعف من عزيمتك ولربك الاخلاص فاصبر فعلا كمال الصبر مع كمال الاخلاص يعني لما تبقى انت مش عايز من الناس حاجة تلاقيك صابر معاهم للاخر انما لو مستني حاجة تحصل فلو الحاجة دي ما حصلتش مش هتكمل استني ان هم يقدموك ان هم يبجلوك ان هم يرفعوك ان هم يرفعوا قدرك ان هم ايا كان ما تنت... ان هم يدوك مال ايا كان ما تنتظره حتى الهداية يأتي النبي وليس معه احد انت بتتعامل مع الله ولربك فاصبر فمعاني عالية فعلا محتاجة يعني فترة طويلة للإنسان يجاهد نفسه حتى يتخلق بهذه الأخلاق ألا يصرف بصره إلى الناس ولربك فاصبر بتعامل ربنا بتعاملش الناس يعني أنت بتعامل الناس لا أسألكم عليه أجرا مش عايز حاجة مش عايز أي شيء إلا أن أطلب رضا مولاي ففعلا الداعية لما يجي يكلم ناس يهنوه يأذوه يضربوه هو مش مستني حاجة هو مستني أجر يوم القيامة فما ما عندوش مشكلة اي يعني اي سيناريو هيحصل يعني بالنسبة لنا انت مش هيبقى يفرق معاك لان انت راسم على هناك انت مركز مش كده لما عبد الله بن جحش قال اسألك رجلا كافرا شديدا يبقر بطني ويجدع انفي ويقطع اذني فالقاك فتسألني فاقول هو فيك هو راسم الموضوع على هناك مش على هنا هو على هناك فألقاك فتقول لما فأقول فيك فأخذ الأجر لله فيك ولربك فاصبر وكأن ال هذه الوصايا للداعية اللي بيتلقاها بنوع من الهدوء والمعايشة يقطع كأن إذا الفجائية دي فإذا نقر في الناقور وكأن يعني تربية على أن الوقت بيداهم اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم فإذا نقر في الناقور كأن النقر في الناقور ده زي جرس التنبيه كأن انت لازم تسبق هذا النقر وأن يكون نقرك في أذان الناس أسبق من هذا النقر قبل أن يقعوا في جهنم زي ما الناس يقول وأنتم تفلتون مني مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والجنادب يقعون فيها ويقتحمون فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني فكأن أنت لازم تسابقهم نفس تفلتت مني إلى النار ما بكى نفس تفلتت مني فكأن فإذا نقر في الناقور تهييج للداعية أن يسبق هذا الصوت وكأن أيضا هذا هو التركيز في الدعوة بماذا ينذر ينذر بهذا اليوم وأي مجتمع كما قلنا مر بمراحل طويلة من الموت و... يعني الموت النفسي الضلال الظلام بتبدأ معاه بالإنذار والكلام عن الدار الآخرة بس حتى قيل يعني قبل أن تتكلم معه عن صفات الله والكلام عن عظمة الله كلمه عن الدار الآخرة الأول هو يخاف ان في امتحان بعد كده أذاكر ايه هنشوف يعني قبل ما اتكلم واحد عن المنهج يذاكر ايه قول له في امتحان الأول يعني قبل ما تيجي تقول لي انت مطالب انك تذاكر كذا وكذا وكذا قول لي في امتحان اصدق ان في امتحان فانا اللي هسالك بقى بلفه طب اذاكر ايه عشان ما اسقطش فلابد أن نصدق أولا والناء الوازعة دي لو مش موجودة مش هينفع أي كلام بتقوله مش كده آخر السورة قمة الإعراض وربنا بيقول إن سبب الإعراض ده كلا بل لا يخافون الآخرة السبب اللي هم فيه ده إن هو مش مصدق إن في آخرة إن لو كان صدق كان بقية الخطوات مشيت منطقية فكتير إن هم يقعدوا زي سورة الفرقان يقعدوا يقولوا شبهات وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وقالوا ما لهذا الرسول شبهات فربنا بيقول هو القضية مش في شبهات بل كذبوا بالساعة هو مشكلته إنه مش مصدق إن فيهم إيه واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا فتلاقي كتير في القرآن إنه يمشي ويقول لك إنه بيفتن بسبب إنه مش مصدق كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى سورة الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى أي ولتميل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة مين اللي بيفتن بالشبهات والشهوات اللي مش مصدق ان في آخرة وإذا قرأت القرآن طب القرآن ما بيأثرش في سورة الإسراء ما بيأثرش فيهم ليه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدودا فهتلاقي كتير في القرآن إن السبب الرئيسي لفتنتهم استمرارهم في الشهوات الفجور الشبهات الإعراض كل ده إنه مش مصدق إن في آخرة فالبداية إنك تركز على الدار الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة ده سبب الإعراض اللي احنا هنشوفه في السورة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير جمال القرآن وإبهار القرآن في طريقة عرضه إنه ما يقولوش خد بالك في يوم آخر يقولوا لا ما فيش يقولوا لا في يقولوا لا ما فيش يقولوا لا في هو بيتكلم إن الموضوع منتهي يعني بل كذبوا بالساعة مش مش مش مثلا ايه مش مثلا بل كذبوا بالساعة والساعة حق بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا القوا منها مكانا ضيق بيشرح هيحصل ايه الموضوع منتهي يعني بيتكلم عن الحقائق مش بيقول له الساعة حق يقول له يقول له لا الساعة هو بيتكلم فذلك يومئذ يوم عسير الموضوع منتهي هو بيوصفه مش بيقنعه انه موجود هو بيقول له اللي هيحصل يعني يقول له في امتحان يقول له لا ما فيش امتحان وانت هتسقط يقول له بس ما فيش امتحان ده انت هتضرب ضرب يعني هو يعني هو مش ايه مش مركز ان هو يق... هو بيتكلم عن الح... فده تأثير نفسي ده ضغط نفسي انك بتتكلم عن وقائع يعني مثلا هو يقول لك ايه مفيش اخره اللهم نجينا يا رب من العذاب هو انت بت... انت انت عايش ان في اخره وهو مش مس... هو انت بتكمل فلما يلاقي كلامك وجهك مصدق ان في اخره وبيتكلم عن شيء يعني انت لما تحب تضحك على واحد تقول له حاسب اللي وراك فطريقه وشك وانت بتهزر بيبان عليها انما لو في عربيه هتخبطه بجد مش هتقول له حاسب ال... حاسب العربيه مش هتبقى كده هتتكلم وشكل بنوع من النذار تنذر عشان كده من اللطائف بيقولوا إيه ازاي يعني سيدنا يعقوب عرف ان هم في المرة الاولى كانوا بيكذبوا والتانية قرب ان يصدقه مش معنى في المرة الاولى لما جم يعني تخيل واحد اخوات جايين على ابوهم بيقول لهم عايزين يقولوا له ان ابنك الديب كله اول ما هيجروا هيقولوا ايه اول كلمه الديب يعني هيبدا بالايه مش يقولوا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأك... يا سلام مش ممكن في الثانيه اول ما دخلوا عليه ان ابنك سرق يعني كان بجد هم اول ما دخلوا ما قالوش احنا لما رحنا وبعدين فت... ما حكالوش القصه ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فانت دايما بتبدأ تتكلم عن الوقائع فبيظهر عليك وهو ده دور الداعية ان يحدث الناس عما يرى يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقولوا عن الجنة والنار فكأن رأي عين فانت بتكلمه عن اللي انت شايفه ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى فانت لازم تبصر الأول وتوقن فما تيجي تكلمهم يصدقوك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين لو عايز تكمل شوف اللي هيحصل لك غير يسير وده كأن ايه إشارة كده خاطفة إلى يوم القيامة وبعدين نبدأ بقى أعداء الدين أول صنف بينصرف عن الدين له وصف وله طريقة يعني صفته ايه وازاي بينصرف عن الدين القرآن في سورة المدثر ذكر ثلاث انواع انصرفوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع غير الاخر النوع الاول وده اخطره النوع اللي منعم عليه منصب كبير وزير مثلا ومنصبه ده مستفيد من الوضع القائم فالناس ديت ربنا بيقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا تجد ان كلمة ذرني او ما يشابهها من معاني جت في بدايات الصور كتير تاني انا ذكرت المعنى ده في سورة اخر العلق لان يعني ربنا قال كلا لا تطعه نفس الفكرة ما تشغلش بالك بيه ذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني آه هنا ذرني ومن خلقت وحيدا لا تطيعه واسجد واقترب وفي سورة القلم تجد كتير ما تنشغلش بيهم لأنك انت لسه بادئ تنطلق هم هيعملوا لك هيحاولوا يشغلوك هينتفش يشغلوك أصوات مرعبة أشياء مرعبة تهديدات دنيا تعرض عليك أيا كان الوسائل ما تنشغلش بيهم لك رب يدافع عن دينه إن الله ناصر دينه تنشغلش بيه فالبداية قبل ما القرآن يعلمك تسيس وتدعوه ازاي لازم اعتقاداتك تثبت الأول إن ده لن يضرني شيء ولن يضر الدين شيء فرب لازم الأول قلبك يؤسس على هذه المعاني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا قيل خلقت وحيدا يعني خلقته وحدي ما حدش خلقه معايا ربنا بيقول فأنا أهلكه وحدي كما أني قادر على أن خلقته وحدي فأنا أهلكه وحدي مش محتاج حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه وحده سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ويهلكه وحده سبحانه وتعالى أو ذرني ومن خلقت وحيدا يعني ذرني ومن خلقته ونزل من بطن أمه وحيدا لا مال معه ولا ولد يعني إما وحيدا عيد إلى الله أو وحيدا عيد إلى الوليد بن المغيرة هنا اللي في الآيات واضحة ولا حد عنده واضحة يبقى احنا قلنا اهم حاجة نفك بس المعاني ماشي اتفضل شباب فتوقفنا عند قول الله جل ذرني ومن خلقت وحيدا احنا قلنا وحيدا اما على يعني بتعود على الله عز وجل او على الوليد بن المغيرة فذرني ومن خلقته وحدي فانا اهلكه وحدي ده معنى أو ذرني ومن خلقته ونزل من بطن أمه وحيدا لا مال معه ولا ولد أفيستكبر الآن بعد أن أنعمت عليه ذرني ومن خلقت وحيدا ربنا يعدد نعم الله عز وجل نعمه سبحانه وتعالى عليه وجعلت له مالا ممدودا يعني ربنا مش اداله بس أموال ده مال تجارة قابلة للنماء كان هناك من أقوى وأذكى من الوليد فالقضية ليست ذكاء أو قوة لكن ده كان فضل من الله عز وجل فربنا بيذكره بالنعم وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يعني ايه شهودا يعني ايه بنين اولاد خلاص عنده اولاد يعني ايه شهودا قيل بنين شهودا أي يشهدون معه مجالسه طب وإيه يعني يشهدون معه مجالسه قيل يعني إن هم مش مشغولين إن هم اللي يمسكوا التجارة ده ربنا خلى معاه عمال يشيلوا عنه أعباء التجارة والأموال وقاعد فرحان بعياله عياله قاعدين جنبه يعني ده من الايه من النعيم اللي قاعد عياله جنبه مش ده سافر عقد عمل وده مطحون نبطشيه 12 ساعة وده م- لا ده قاعد ايه مش محتاجين ان هم يتفرقوا عنه او قيل لم يصيبهم ببلاء فيموتوا يعني وبنينا شهودا كل ده نعم كان متوقع يقابلها بالشكر ومهدت له تمهيدا مهد زي مهد الطفل كده فلأنفسهم أخ سورة الروم المؤمنين فلأنفسهم يمهدون بيسهل طريقه للجنة مهدت له كان طريقه متيسر في المال والتجارة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد لم يشكر النعمة بل كان طماعا كلا كل النعم دي هتصرف عنه ويعاقب في الدنيا قبل الآخرة ليه ده الصنف بقى العنيد الصنف الأول العنيد إنه كان لآياتنا يعني هي واضحة هي كلمة آية كفاية يعني الآية دي الحاجة المبهرة الواضحة ده آيات إنه كان لآياتنا عنيدا كان عنيد جاحد يعلم الحق ويعرض عنه معاند سأرهقه صعودا الإرهاق تكليف بما لا يطاق لا ترهقني من أمري عسرا سيدنا موسى بيقول الخضر ما تكلفنيش حاجة ما أقدرش عليها رهق يصيب رهق سأرهقه الرهق ده هيجي عن إيه صعودا يكلف أن يصعد في الجنة أيا بقى كان روي أنه هي صخرة أو جبل في الجنة جبل عظيم ولا يستطيع أن يصعده إلا ب يعني ب- بالكاد ويضع ايده يروى انه يضع ايده ايده تذوب فيضع رجله إيده تذوب حتى يصل الى قارب اعلاه فيضرب فينزل مرة اخرى يكلف عذاب شاق ان يصعده يوم القيامة طب ليه يعني ليه الوصف ده يعني من القواعد القرآنية ان في الأغل يعني الا أن- يعني ان الواحد يعني محتاج فتح من ربنا انه يفهم كل نعيم وكل عذاب مقابل للطاعة وللمعصية يعني النعيم بيذكر في تسلية للطاعة اللي انت بذلتها والعذاب كذلك حسب المعصية هنا ليه بقى هذا الوصف من العذاب سأرهقه صعود ربنا يقول لك ليه إنه فكر وقدر إنه, إنه دي لما بتيجي بعد جملة بيسموها زي فيها نوع من التعليل يعني السبب التعليلية بتوضح لك ليه يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم طب ليه ليه اتقوا إن بس... هنا بقى التعليل إن زلزلة الساعة شيء عظيم عشان الموضوع كبير إنه فكر وقدر فكر وقدر يعني إيه يعني هو دلوقتي لما سمع القرآن سمع الآيات الواضحات هو عرف إن ده مش طبيعي يعني زي ما تمشي كده فتلاقي مثلا ايه الاسفلت اتشق نصين كبار وبعدين رجع تاني او البحر شق دي حاجة مش طبيعية دي آية او يبرئ الاكمه والابرص ايات فهو سمع القرآن عرف انه مش كلام عادي فقعد يفكر قعد يفكر طب ده من عند ربنا يعني انا هؤمن يعني انا هتخلى عن منصبي طب قريش هتقول عليا ايه قعد يحسب ويدرب الموضوع في دماغه كتير طب لو انا امنت وضع هيبقى ايه هبقى ادخل مع المستضعفين دول هدخل مع بلال وعمار و انا هدخل مع دول طب ولو ما امنتش هقول ايه اللي بيتقال ده هقول عليه ايه شعر لا ما هو الشعر كلام الكهان لا مش كلام الكهان فقعد يحسبها امشي فين وامشي ازاي وكل خطوه طب هقول ايه لو مشيت كده هقول ايه القريش ولو مشيت كده لو عاندت طب انا هقول ايه لو سالوني طب ده بيقولوا الكلام ده اللي بيقوله ايه ما هو سيد في قومه فقعد يفكر ويقدر الأمور مش أي كلام بقى ده الصنف الأول الخبيث وكأن ربنا بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان في مجالس بتحصل هو ما يعرفهاش في ناس بتفكر وتخطط لمنع الدين وربنا بيقول له قبلها مالكش دعوة بيهم انا اكفيك ذرني ومن خلقت يعني احنا قاعدين في ناس تخطط لمنع دين الله عز وجل ويفكروا ويقدروا الامور طب مش اي كلام في كلام اعتباط يعني الشخصية التانية عشان الوقت الشخصية التانية شخصية ابو جهل لما يسمع عليها 19 الملائكة 19 يقول ايه يعني 19 انا هجيب 19 راجل اللي هو ايه بتستهزأ وسخرية متكبرة يعني بيقول اي كلام يعني اي كل ما يسمع مثلا حديث في لعق الاصابع يتريق هو مش هو اي حاجة بيسمعها بيقعد يتريق النبي صلى الله عليه وسلم جوز تسعة يتريق وخلاص انما في واحد لا ما بيقولش اي كلام ودي الشخصية الاخطر اللي قبلها زي المستشرقين كده لا ده يدرس اللي عندك الاول ويسمع اللي عندك وبعدين يجيب لك بقى ايه وصف واحد سمع المشكلة سمع ال... الكلام اللي عندك فحد يفكر ويقدر ويزن الامور يقول ايه هي كان اصل الكلام انه فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر جملة اعتراضية جت دعاء عليه فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ده اعتراض ما بين الافعال اللي عملها تاني معايا كده ركزوا معايا الافعال اللي عملها الوليد عطفت كلها بثم فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر يعني هو مر بمراحل اثناء التفكير شوف الايات اعجاز بتحكي تفاصيل وشه ونفسيته واللي بيحصل في دماغه وعمال يفكر اعترضت الايات بدعاء عليه لان اللي بيوصل لمرحلة انه يسمع الحق ويعرف انه حق ويفكر ازاي يخرج منها هذا يستحق اللعن فقتل على طول اعتراض الاول اللي يعمل كده قتل اي لعن قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر وبعدين رجع الكلام تاني طب عمل ايه قعد يفكر ثم نظر قيل نظر يعني بعد ما جمع مجموعة افكار قعد يبص فيها كده او نظر يبص على وجوه قومه مستنيينه فقعد يرسم الجدية كأنه بيمثل يعني يعني قاعد ايه كأنه هيوصل لحل بجد يعني كأن اللي هيقوله ده رأي هو مقتنع بيه فعلا ثم نظر قاعد يبص طب اقول ايه بعدين بدأ ايه مش عارف يقول ايه ثم عبس وبسر بدأ بقى ايه مش ه... بدأ بقى وشه يعبس كده وجبينه بيقطب كده ووشه بقى كالح بيسود مش عارف يطلع مش عارف يقول ايه وبعد طول تفكير قرر الإعراض مش هينفع مش هينفع أمشي في السكة دي ثم أدبر وكان أهم أسباب الإدبار الاستكبار وقيل إن اللي وقع الوليد الوليد لما سمع القرآن جاي بيقول عليه كلمات بتكتب في كتب علوم القرآن دلوقتي عليه لا حلاوة وأعلاه مثمر وأسفله مغدب قال كلام عن القرآن فأبو جهل جه قعد جنب الوليد شوف شوف دخلة أبو جهل بقى يقول له انا زعلان قوي زعلان قوي فالوليد يقول له ليه زعلان ليه يقول له زعلان عشانك صعبان عليا جدا يقول له ليه يقول له بس عامه ما تقلقش ما تقلقش قومك بيجمعوا لك فلوس يقول له انا يقول له اه مش انت رحت عند محمد وقررت انك تسلم وخلاص عشان محتاج فلوس وما قالوا يا سيدي هنشوف لك فلوس قال له انا لقد علموا أني أكثرهم مالا قعد إيه ينكش جواه الحتة الوازع ال ال ال الحتة اللي عنده ديت قعد يضغط عليه ففرقعت ثم أدبر واستكبر شوف خد بالك من الخطوات اللي مر بها الوليد احنا قلنا كلها جت بحرف العطف ثم ثم ده بيفيد ان في كل خطوة كان بيتأنى فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر أول لما لقى حل لم يتمالك نفسه فقال أخ... لقى كلمة يقولها فقال أول يقعد يفكر يفكر أول ما يلاقي جهزوا لي أنا هطلع على الهوا مباشرة الآن هنزل حالا دلوقتي هوا هقول فقال إن هذا إلا سحر يؤثر كأنه أخيرا لقى مخرج يخرج بيه إن هذا إلا قول البشر طب ما كان كفاية سحر كأنه بيرد على نفسه هو عارف إن ده مش قول بشر فهو بيقول للناس لا ده قول بشر يعني هو مفيش مفيش أصلا تناسق بين إن هو سحر يعني عايز يقول إيه ما يقول إنه يا إما يقول إنه قول بشر عادي أو إنه يقول إنه سحر لا هو عايز يقول يأكد على الناس اللي هيقع في صدوركم لما تسمعوا الكلام ان ده مش قول بشر لا هو قول بشر وبصيغة الحصر ان هذا الا قول البشر فاول لما وصل لمخرج لم يتمالك نفسه نرجع بقى ليه عذاب سأرهقه صعودا ليه سأصليه سقر سأرهقه صعودا الوليد بن المغيرة عرض امامه الدين وكان قدامه عقبة لازم يقتحمها فكر فتردد كسل يقتحم العقبة فربنا بيقول له انت لم تقتحم العقبة في الدنيا سأجعل لك عقبة كؤودا لن تعبرها أبدا يوم القيامة ودي رسالة لينا اللي, اللي خايف ياخد قرار في الدين عذابه الله عز وجل أعظم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله المصيبة ان يساوي بين الابتلاءات الدنيوية وبين عذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دي مصيبة خلل في التفكير الامر هناك اعظم من ذلك كل اللي في الدنيا لا يساوي شيء كل اللي هتشوف فما ينفعش تساوي تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين خاف من ال من الظالم زي ما يخاف من ربنا ما ينفعش فجه سأرهقه صعودا والسقر التي لا تبقي ولا تذر وتلفح كل اللي معاه هيروح يعني هو بقى فرحان باللي معاه المال والبنون سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر لواحة للبشر قيل في معناها يعني جمهور المفسرين بيقولوا ان لواحة يعني بتلفح البشر جمع بشرة مش البشر اللي هم الناس بشر يعني جلد يعني بتلفح الجلد بتسود الجلد بيسود وقيل الحسن البصري روي عنه انه قال لواحة البشر يعني بتعرض للناس البشر هم الناس يعني بس عشان لما تيجي تقرا لو هتلاقي اغلب الكتب كاتبه الكلام ده ان لو كاتبه قول الاول بس لواحة البشر يعني بتلفح الجلد بتسوده بيسود كانه هو لما بصر وشه اسود اسود وهو بيفكر فعوقب انه بتلفحه النار فأول صنف العنيد اللي بيعرف الحق وبيدخل جوانا وبيقرأ مستشرق وبيسمع ويبدأ يفكر يرد على الكلام ده ازاي في ناس مستشرقين جم وجابوا كتب دين عشان يطلعوا شبهات وقرأ فأسلم اقتحم العقبة وفي واحد قرأ في ديننا ورأى الآيات إنه كان لآياتنا واستمر على الإعراض فده اللي ينطبق عليه سأرهقه صعودا أبصر الحق ثم أعرض عنه الصنف بقى الثاني الصنف المتكبر اللي بيلقي أي كلام أي كلمة زي ما قلت لكم يسمعها يسمع حديث إذا ولغ الكلب في ناء يقعد يتريق استهزاء بأي حاجة بتعرض له بدون بقى تفكير وتقدير مش زي الأولاني الأولاني فيه جلسات خاصة أنت ما تعرفهاش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الاول في جلسات بتحصل انت ما تعرفش وما بيقولوها وانت ما تشغلش بالك بيهم انت استمر وفي واحد بيسمع اللي هو بقى ايه يعني زي ما في دعاء للباطل في علماء تأصيليين للباطل يعني في يعني ايه بيطلع كده في البرنامج يسمع اي كلمة واي نقاش مع اي دعيهم اي يرد عليه باستهزاء وخلاص وفي ناس قاعدة بقى ايه خلف الأسوار خلف الكاميرات قاعدة بقى إيه تخطط وتفكر وتق... مش أي كلام تقدير الكلام تدبير مش أي كلمة تتقال لأن ما ينفعش بعد ما الوليد قارب يرجع يقول ده شاعر هيقولوا له شاعر إزاي ما ينفعش وفي ناس قالوا ده شاعر يعني قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر الوليد ما رضاش يقول كلمة شاعر دي لان بقى ايه, إيه عارف بقى ايه زي مثلا عالم في مكانته هيقولوا لا بس ده مش شاعر فلازم يقدر الكلام الصنف الثالث عشان يعني ما نطولش عليكم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده ذكر ان في احيانا الآية تهدي ناس وتضل ناس يبقى فتنة للكفار وتبقى زيادة اليقين للمؤمنين زي ايه عليها تسعة عشر ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إذ أدبر ده إذ للماضي وكأن خلاص بشرى هيبدأ الظلام يروح والليل هيبدأ يسفر ويأتي عن خير كثير إنها لا إحدى الكبر أي النار أعظم العظائم إحنا بنقول عجائب الدنيا السبعة طب النار إحدى الكبر قيل البلايا الكبرى لا أكبر منها إحدى قيل يعني أعلاهم إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يتقدم في الجنة قيل أو يتأخر في النار كل نفس بما كسبت رهينة كل مرهون بأعماله في النار ولازم تفك نفسك إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يعني حتى يعني لا نطول عليكم ممكن مرة جاية بإذن الله نكمل الجزء اللي باقي من سورة المدثر وندخل برضه في سورة القيامة يعني أسأل الله جل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يستعملنا في طاعته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا